انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
الوحدة فقدان الشغف الخوف من المسؤولية كلها حاجات تبان صغيرة بس بتأثر على حياتنا بشكل كبير عايزين نتكلم مع بعض ونناقش مشاكلنا يمكن نلاقي لها حل ممكن نطلع بفكرة أو نشارك رأي بس أهم حاجة تعرف إنك مش لوحدك استنوني هكون معاكم أنا شهد طارق في برنامج سبوتايا على تسعينات اف ام
سبوتايا مع شهد طارق كل يوم اثنين الساعة سبعة إلا ربع على تسعينات اف ام
يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمعين راديو تسعينات FM انا شهد طارق هكون معاكم كل يوم اتنين في برنامج Spotlight هنناقش مع بعض مشاكلنا والاسئله اللي بتدور في دماغنا طول الوقت ونحاول نطلع بحلول ايجابيه تكون مفيده ليكم هنتكلم النهارده عن مشكله ممكن معظمنا يكون بيواجهها تفتكر ايه اللي ممكن يخليك في يوم تضيع فرصه انت عارف كويس انها هتفيدك او تسيب الشخص اللي انت بتحبه وتفركش الموضوع على أتفه الأسباب وتلاقي نفسك في موقف معين أو مواقف معينة أول ما بنقابلها بتهرب من غير تفكير ممكن يكون خوف من الفشل خوف من تقييد الحرية أو خوف من أي التزام بشكل عام لكن ممكن نحط كل دول تحت مسمى واحد بس وهو الخوف من المسؤولية وللأسف ساعات الحاجات دي بتكون مجرد عذر مش أكتر اعتراف انك مش خايف من الفشل او من الارتباط بحد ذاتهم لكن انك خايف من المسؤولية اللي هتيجي من وراهم ده اعتراف مش سهل لانك لو حسيت انك مش مسؤول هتحس انك ضعيف فبتفضل تحط حاجج واعذار الخوف مقبول في حياتنا لكن لدرجة معينة ولو زاد عن الدرجة دي ساعتها بيبقى لازم ناخد بالنا لأنه كده ممكن يمشينا في طرق غلط وناخد قرارات مش صح بتبوظ حياتنا هنكمل كلامنا عن أسباب الخوف من المسؤولية بس هنروح لفاصل بسرعة ونرجع لكم تاني
وبعدين كل ما اخد خطوة ارجع اتنين العمر بيجري ساب السنين انا شاب لكن من جوه عجوز عندي جناحات بس محبوس مجروح بنزف طموح بدمي بكتب كلامي وبوح مسرح بتخيل بروح بغني ترد فيا الروح يمكن ده مش مكاني والزمن ده مش زماني وانا موهوم يمكن خيالي وداني لدنيا أو لعالم تاني أو أنا مجنون أو يمكن أنا نجم بس مفيش سماء عندي جناحات بس مفيش هوا أنا نجم بس مفيش سماء عندي جناحات بس مفيش هوا وبعدين سما جوا مني صوتين صوت سابقني والتاني قديم صوت يدل وصوت يضل صوت يحرر وصوت يشل وبعدين اروح لمين بحلم ببكرة انا طول الليل يجي النهار واصطبح كل اللي حلمته بيتمسح اوقات بحس اني سابق انتوا عايشين في الماضي وانا معاه بتخانق مكان انا شايفه مش هنا احلامي اقوى مني ومكمله انا نجم بس مفيش سما عندي قناعات بس مفيش هوا انا نجم بس مفيش سما عندي قناعات بس مفيش هوا انا نجم بس ما فيش سماء عندي جناحات بس ما فيش هوا شايف لبعيد بس ما فيش طريق عندي حكايات احكيها لمين وانا وحيد
ورجعنا لكم بعد الفاصل ودلوقتي عايزين نسأل سؤال هو يعني إيه أصلا مسؤولية؟ وإمتى بنحس بيها؟ كل واحد بيجي في دماغه حاجة معينة لما أقول كلمة إحساس بالمسؤولية أنا مثلا بيجي في دماغي الحاجات الجد اللي ما فيهاش هزار في اللي بيجي في دماغه الإحساس بالنضج وفي اللي بيجي في دماغه شغله أو بيته وعيلته كلنا مسؤولياتنا مختلفة لكن مفيش شك إنها لازم تكون موجودة وما ينفعش نتهرب منها وعشان نقدر نعالج المشكلة لازم الأول نعرف الأسباب اللي ممكن تخلينا نخاف من إننا نتحمل أي مسؤولية زي مثلا خوفنا من إننا نفشل لكن الفشل مش إنك تجرب أو تحاول في حاجة وتفشل فيها الفشل هو إنك ما تبدأش وما تاخدش الخطوة الفشل هو الكسل إنك تعمل أي حاجة لكن طالما بدأت وحاولت يبقى يا هتنجح يا هتتعلم من الغلط اللي عملته وهتكمل إنما طول ما أنت بتحاول الكلمة دي مش موجودة أصلا لأن الفشل ده يعني نهاية الطريق فلو حطيت الكلمة دي قدامك يبقى أنت هتفضل حاطط نهاية الطريق قدامك ومش هتبقى شايف للطريق ده أي ملامح الخوف من الفشل حاجة والخوف من تحمل مسؤولية الفشل حاجة تانية لأن خوفك من الفشل بيخليك تحاول تحافظ على اللي أنت بتحبه لكن خوفك من تحمل مسؤولية الفشل ممكن يخليك تضيع كل حاجة حتى لو بتحبها لمجرد بس انك ما تتحملش مسؤولية الفشل ده لا قدام الناس ولا حتى قدام نفسك وعلى النقيض في الخوف من النجاح في ناس كتير بتخاف من النجاح أكتر ما بتخاف من الفشل لأن النجاح مسؤوليته أكبر وكل ما النجاح بيكبر كل ما المسؤولية بتكبر والضغط بيزيد لانك طالما نجحت ووصلت لحاجه يبقى ما ينفعش تغلط ولا غلطه صغيره قد كده تبوظ كل اللي عملته لكن ده مش موجود مفيش حد ممكن يضمن النجاح طول العمر لان الحياه مش خط مستقيم اه انت بتعمل اللي تقدر عليه عشان تبقى احسن واحسن لكن النجاح مش مضمون ولازم تتقبل انك مره هتنجح ومره لا عشان تقدر تكمل وهنطلع دلوقتي فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع بعض
اكسب وقتك وما تستناش حلم يجيلك اجري وروح لك لو خبط على بابك بكرة قوم وافتح لك ده مفيش أسرع من الأيام انت الظهر انت السند اللي بيسندهم وبيحميهم طول ما عيونك على بكرة وبتفكر فيهم الأحلام هتجيب أحلام وده وقته ده وقته السكة اللي هتمشيها واللي انت بدأته كمله دي حياة تبنيها دلوقتي اعملها في حاجات لما نأجلها بيكون صعب نكملها طب ليه نتأخر فيها
ورجعنا لكم تاني وعايزين نتكلم دلوقتي عن الناس اللي بتربط دايما بين المسؤولية وتقييد الحرية لما تفكر ان المسؤولية هي تقييد لحريتك فبالعكس انت كده اسير مش حر لان مفهوم الحرية هو انك تعمل اي حاجة انت عايزها في اي وقت انت عايزه بس ما فكرتش ان خوفك من تقييد حريتك بيخليك تسيب حاجات انت اصلا عايز تعملها ساعتها شعورك بانك عايز تحس بالحرية بيبقى هو اللي مقيدك مش المسؤولية وده بقى يودينا لنقطة مهمة جدا وهي الخوف من الارتباط والجواز لأن دي تعتبر من أكبر المسؤوليات ومن أكتر الحاجات اللي الناس بتعتبرها تقييد للحرية لأنك بتكون مسؤول عن أسرة وعيلة كاملة مش عن نفسك بس الخوف من مسؤولية الجواز أعتقد إنه اتزرع في عقولنا لا إراديا كل حاجة حوالينا بتقول إن الجواز صعب ونادرا ما بينجح عشان كده بغض النظر عن المسؤولية في فوبيا من الجواز بشكل عام ده غير ان لما حد دايما بيتكلم بيتكلم عن الوحش بس يعني تعالى كده اتكلم مع اي حد متجوز هتلاقيه بيقولك انا ايه اللي كان جابرني على كده ما انا كنت عايش حر نفسي ولو انت داخل على جواز يقولك فكر كويس عشان ما تندمش زي ما غيرك ندموا كتير وتلاقي حد تاني بيقولك الجواز ده مش لعب عيال لازم تفكر كويس دي مسؤولية كبيرة ومش سهلة طب المفروض بعد كل ده الواحد يعمل ايه فضلنا نكبر في الموضوع ونظهر أسوأ ما فيه لحد ما الواحد حرفيا جاله فوبيا وبقى خايف ياخد أي خطوة ناحية الجواز أو الارتباط وعشان نعالج الموضوع ده مبدئيا كده احنا مش محتاجين نقعد مع ناس تخوفنا أكتر ما احنا خايفين احنا محتاجين نقعد مع الناس تطمنا ناس متفائلة بتبص للحاجات الحلوة ناس تدينا الخبرة الحقيقية والنصيحة بجد من قلبها عشان نعرف نعدي المشاكل بالشكل اللي يخلينا راضيين عن حياتنا بحلوها ومرها عشان كده ما تصدقش اي حد بيقولك ان الجواز كله وحش لان زيه زي اي حاجة تانية في الوحش وفي الحلو ومسؤولياتك اه هتزيد بس مش بالشكل المخيف اللي الناس بتتكلم عليه وبعدين طبيعي انك كل ما بتكبر كل ما مسؤولياتك بتكبر معاك دي حقيقة مش هتعرف تهرب منها عشان كده لو بتفكر تاخد الخطوة دي ما تتكلمش مع ناس يسودوا الحياة في وشك حتى لو على سبيل الهزار لأن الكلام ده بيتراكم في عقلك اتكلم مع حد انت بتثق فيه وعنده خبرة في الموضوع أو اتكلم مع حد متخصص المهم تبقى واخد بالك انت بتاخد من مين النصيحة في الموضوع ده بالذات ودلوقتي هنروح نسمع أغنية بسرعة ونرجع لكم تاني
في مكان ما حاجة بتحصل وتغير شكل حياتنا في مكان بيحقق أحلامنا ويفهم اهتماماتنا مليانة حياتنا احتمالات ومفاجآت بتقربنا لحلمنا
بالصدفة تقابل بنت جميلة وتخطف قلبك خطف من نظرة تشقلب كل حياتك قبل ما تنطق حرف هنا كل العالم سهل وجرانا رب القلب هنا بنبدأ حكايتنا في مكان ما حاجة بتحصل وتغير شكل حياتنا في مكان بيحقق أحلامنا ويفهم اهتماماتنا مليانة حياتنا احتمالات ومفاجآت بتقربنا لحلمنا بتقابل حد بيشبه لك أفكاره شبه أفكارك أو صاحب غايب من مدة وفي ثانية تلاقيه جارك هنا في احتمالات حلوة تخلي الحياة مكملة
في مكان ما حاجة بتحصل وتغير شكل حياتنا في مكان بيحقق أحلامنا ويفهم اهتماماتنا مليانة حياتنا احتمالات ومفاجآت بتقربنا لحلمنا في مكان ما حاجة بتحصل وتغير شكل حياتنا في مكان بيحقق أحلامنا ويفهم اهتماماتنا مليانة حياتنا احتمالات ومفاجآت بتقربنا لحلمنا
ورجعنا لكم بعد الفاصل ومحتاجين هنا نسأل سؤال هو ايه اللي وصلنا للخوف من المسؤولية؟ يعني البداية كانت منين؟ أنا شايفة إن بغض النظر عن تعدد الأسباب في سبب رئيسي وهو التعود لو ما تعودتش تتحمل مسؤولية أي حاجة وانت صغير هتبقى صعب عليك قوي لما تكبر وعشان تعود نفسك على تحمل المسؤولية لازم تبدأ بمسؤولية نفسك الأول يعني تبطل تلوم الناس والحياة والظروف على أي حاجة وكل حاجة بتحصل لك جايز فعلا تكون الظروف بتأثر على حياتنا بشكل ما بس مسؤوليتنا دلوقتي هو إن احنا نغير ده بلاش تخلي اللي حواليك هما اللي يحلوا لك مشاكلك ابدأ بنفسك وتحمل مسؤولية قراراتك خدها واحدة واحدة وما تفكرش في مسؤوليات بكرة وازاي انها كبيرة ومش هتقدر عليها خليك في النهاردة المسؤولية كل ما هربت منها هتلاقيك بتستتقل انك تعمل اتفه الحاجات ومش مصدق ان الحاجات البسيطة دي مخلياك مش طايق نفسك وزهقان ومتوتر انما لو على الاقل بدأت تشيل المسؤوليات الخفيفة اللي في حياتك هتلاقي انك واحدة واحدة بدأت تعمل حاجات كتير وتاخد خطوات في حياتك انت ما كنتش مصدق اصلا انك ممكن توصلها في يوم من الايام ده غير ان احساس المسؤولية ده كل ما بتبعد عنه كل ما بتكرهه وبتخاف منه اكتر وكل ما بتقرب منه مش هقولك اكيد انك هتحبه لكن هتحب نفسك وثقتك بنفسك هتزيد وهتحس باحساس ايجابي كده انك تقدر تعمل اي حاجة وده بقى هو الاحساس الحقيقي بالحرية وان مفيش حاجة بعد كده تقدر تأيدك هيجي عليك يوم والمسؤولية فيها تبقى إجبار مش اختيار وساعتها هتحس إنك ندمان على كل فرصة ضيعتها من إيدك زمان بسبب إنك كنت خايف من حاجة زي المسؤولية اللي هي كده كده هتجيلك مهما أخرتها أو حاولت تبعد عنها أنا بعتبر إن الخوف من المسؤولية مش زي أي خوف ممكن الإنسان يعدي بيه لأن أي حاجة هتخاف منها هتفضل تتجنبها بقية حياتك ويا هتعرف تواجه خوفك ده وهتتغلب عليه يا هتعيش بيه بقية عمرك وتتحمل العواقب لكن المسؤولية هي الحاجة الوحيدة اللي مهما تخاف منها وتبعد هتجيلك هتجيلك في يوم من الأيام فهتضيع عمرك في قرارات غلط وفرص بتضيعها على حاجة كده كده جايالك في الآخر عايزة أقول إن إحنا مشكلتنا في الحياة حاجة واحدة بس في التقبل مبدئيا محتاجين نتقبل إن في مشكلة ولازم نعالجها ومحتاجين نتقبل كمان شوية حاجات كده ممكن تودينا في حتة تانية خالص زي إن الفشل مش عيب وإن النجاح مش مضمون ممكن مرة ننجح واللي بعدها ما ننجحش واللي بعدها ننجح تاني عادي الحياة ups and downs ومفيش فيها حاجة مضمونة عايزين نتقبل إن أخطائنا دي موجودة عشان تبقى سلمة في حياتنا تطلعنا للسلمة اللي بعدها مش موجودة عشان نندم ونحس إننا خلاص مش عارفين نعمل حاجة نتقبل فكرة إن تقييد الحرية مش يعني إن يكون عندك مسؤوليات أو التزامات تقييد الحرية الحقيقي إنك تبقى مسجون جوه أفكارك اللي مش عايزاك تعمل أي حاجة حتى لو كانت الحاجة دي تحقيق أحلامك وبكده حلقتنا تكون خلصت كنت معاكم أنا شهد طارق استنوني الأسبوع الجاي يوم الاثنين في نفس الميعاد الساعة سبعة إلا ربع في سبوتاي
هندوس ما يهمناش كلام الناس ولا الفلوس وادينا هو عارفين ما فيش جرح ملوش دواء وادينا هو عايشين مسطورة ومبسوطين وادينا مش خايفين المهم احنا سوا
هندوس ما يهمناش كلام الناس ولا الفلوس وادينا هو عارفين ما فيش جرح ملوش دواء وادينا هو عايشين مسطورة ومبسوطين وادينا مش خايفين المهم احنا سوا ونسينا كل اللي كان بايدينا رجع زمان يعني انا شتاني ونتعب شويه كمان هندوس ما يهمناش كلام الناس ولا الفلوس وادينا هو عارفين ما فيش جرح ملوش دواء وادينا هو عايشين مسطورة ومبسوطين وادينا مش خايفين المهم احنا سوا ايامنا ما تتنسيش والدنيا ما بتديش بس عيشة وحبها لو يوم هتدوس علينا هنقوم برضو بايدينا يا ايه لو جت علينا المهم احنا سوا هنعيش لو فيها او ما فيش ايامنا ما تتنسيش والدنيا ما بتديش بس عيشها وحبها لو يوم هتدوس علينا هنقوم برضو بايدينا يا ايه لو جت علينا المهم احنا سوا
ونسينا كل اللي كان بايدينا رجع زمان يعني انا شتاني ونتعب شويه كمان
فلوس ما يهمناش كلام الناس ولا الفلوس وادينا